النهاردة آه بنعمة ربنا نبتدي رسالة بطرس الثانية خلصنا رسالة بطرس الأولى وهنبتدي في رسالة بطرس الثانية آه رسائل الكاثوليكون أو الرسائل الجامعة سبع رسائل وبنسميهم الكاثوليكون اللي هي كلمة الجامعة بمعنى أنها مرسلة إلى الكنيسة الجامعة مش لكنيسة في بلد محددة أو لشخص محدد زي رسائل بولس وإنما مرسلة إلى الكنيسة الجامعة في كل مكان دول رسائل غير البولس يعني كتبوهم ناس غير بولس الرسول كتب بطرس رسالتين ويوحنا كتب ثلاثة ويهوذا مش الإسخريوط الثاني كتب واحدة ويعقوب أخوه وتلميذ يسوع كتب واحدة فيبقى سبع رسائل اسمهم رسائل الكاثوليكون أو الرسائل الجامعة وفي الكنيسة القبطية كل قداس في فصل من رسائل الكاثوليكون يعني في فصل من رسائل البولس وفي فصل دايما من رسائل الكاثوليكون والاثنين بيكملوا فصول الانجيل جوه القداس عشان تبقى وجبه متكامله بطرس الرسول احنا قدمنا له في في الرساله الاولى يعني عملنا مقدمه عليه من التلاميذ المشهورين واللي عرف يسوع من بدايه خدمته واللي كان له لقاءات مشهوره ومحدده وكان من التلاميذ ال 12 ومن اخص ثلاثه كانوا بيلازموا ربنا يسوع المسيح في مواقف كتيرة بطرس ويعقوب ويوحنا زي التجلي زي إقامة ابنة ييروس مواقف كتيرة بطرس الرسول كان يشتهر باندفاعه انه كتير ما كان يتقدم الكلام وان كان ده كان عيب في الاول الا انه اصبح ميزة بعد كده انه كان يتقدم الكنيسة في الوعظ والكرازة وده كان سبب بركة وكرازة وانتشار للكنيسة في المدن اليهودية وخارجها بعد كده بطرس الرسول كان مسؤول عن الكرازة في اليهودية يعني كانت شغلته أو الخدمة المسؤول عنها لسنوات طويلة تبشير اليهود بالمسيحية بينما بولس لما ظهر يعني وربنا شده للمسيحية الكنيسة وكلته على الأمم فأصبح في اسمين مشهورين في القرن الأول بطرس مسؤول عن تبشير اليهود ومعاه طبعا الآباء الرسل وبولس مسؤول عن تبشير الأمميين أو الوثنيين بالمسيحية لكن ده ما لغاش ان بولس كان بيكلم اليهود في البلاد اللي يروحها وبطرس لو اتقابل مع حد اممي كان يكلمه يعني مش معنى كده انه ممنوع على واحد منهم يدخل في شغل التاني حكاية مش كده لكن يعني المسؤولية كانت محددة شوية بطرس الرسول بشر في بلاد كتيرة خارج اليهودية بسبب الاضطهاد ووصل لغاية روما في وقت وبشر في مناطق كتيرة من آسيا الصغرى ويعتقد أنه كتب الرسالة الأولى ويمكن الثانية من مصر لكن محدش متأكد بالظبط الرسالة مكتوبة من أنهي بلد الرسالة الثانية بالذات يبان أنها مكتوبة قرب نهاية حياته يعني رسالة بطرس الثانية ممكن تعتبروها رسالة وداع لأن الأباء الكبار دول كانوا بالروح بيعرفوا ساعتهم يعني بيعرفوا ان ساعتهم قربت وده اللي هيقوله في الرسالة اللي في ايدينا هيقول لهم انا عارف ان ساعتي قربت فأنا بفكركم بالكلام تاني دي شبه الرسالة التانية لتيموساوس بولس بعت رسالة تانية لتيموساوس كانت آخر رسالة برضه وقال فيها نفس المعنى لما قال له أكملت السعي وحفظت الإيمان وجاهدت الجهاد الحسن وأخيرا وضع لي إكليل البر كانت آخر رسالة يبعتها بولس وكانت لتلميذه تيموساوس فرسالة بطرس الثانية زي ما تقولوا راجل بطرك كبير بيوصي الكنيسة قبل ما يروح السماء يعني ناخدها من هذا المنطلق فبالتالي كلامه فيها مؤثر لأنه بيحط فيها خلاصة توصياته وخلاصة حياته وأهم ما يعنيه وبعدين هيروح السماء بعد كده رسالة بطرس الأولى اللي حضر معانا كان في موضوع أساسي فيها الكلام عن الألم والتجربة واضطهاد الكنيسة وكان فيها مشغول بشرح فكرة الكنيسة ومفهوم الكنيسة اللاهوتي رسالة بطرس الثانية الموضوع الأساسي اللي هتلاقوا بتدور حوالين الرسالة مجيء المسيح الثاني ليه؟ في الوقت ده ظهر ناس بيشككوا في ان يسوع جاي وهيطلع منهم ناس يقولوا قعدتوا تقولوا المسيح جاي المسيح جاي اهو بقاله سنين وما جاش انتوا بتضحكوا علينا زي ما بيحصل لغايه النهارده ساعات تكلم واحد يقول لك يا عم بقالنا 2000 سنه تقولوا المسيح جاي لا تكون الحكايه كده وكده فهذا الشك في مجيء المسيح الثاني زي الشك في اي عقيده يعني اي عقيده في المسيحيه بتتعرض للتشكيك تقول المسيح ربنا يشك تقول في ثالوث أقدس يشك تتكلم عن الأسرار والكهنوت والتناول في ناس تشك وهكذا حتى فكرة أن المسيح جاي وفي حياة أبدية وفي حياة أخرى برضو كانت مجال للشك وفي نفس الوقت طلعوا بعض الناس المدعين دول اللي بيقولوا المسيح مش جاي والكلام كده وكده ابتدوا ينادوا ببعض الأفكار المنحرفة اللي منها أن الجسد حاجة غير الروح بمعنى الجسد ده يعيش زي ما هو عاوز ملوش علاقة بالعبادة العبادة والحياة الروحية حاجة تخص الروح فالروح هي اللي تصلي وهي اللي تنشغل بربنا أما الجسد يعيش زي ما هو عاوز يغلط زي ما هو عاوز الجسد شيء غير الروح وملوش علاقة خالص بالحياة الروحية طبعا دي فكرة مش مظبوطة وكل القديسين وخبطوا فيها والكتاب المقدس تعرض ليها انه قدسوا اجسادكم وارواحكم القداسة الكل الجسد كمان بيتقدس بالصلاة وبالصوم وبالتناول وبالأسرار وبالنسك وبالبعد عن الخطية الجسد لازم يكون مقدس لكن هم قالوا الجسد يغلط زي ما يغلط دي موضوع وممكن الروح تصلي براحتها ودي كانت فكرة فلسفية أفلاطونية بدأت تنتشر في الكنيسة فرسالة بطرس الثانية هي رسالة دفاع عن فكر الكنيسة في قداسة الجسد ودفاع عن فكرة ان المسيح له المجد جاي حسب وعده ومحدش ينكر مجيئه الرسالة دي تتفق في مفهومها في الحتت دي مع رسالة جارة تانية اسمها رسالة يهوذا يعني اللي يقرأ رسالة يهوذا يمكن ناخدها ورا دي على طول رسالة يهوذا دي اصحاح واحد لكن اللي يقراها يلاقيها ماشية متوازية إلى حد كبير مع كلام بطرس في رسالته الثانية بالذات إصحاح اثنين إذا رسالة بطرس الثانية رسالة رسالة وداع كتبها بطرس في آخر حياته بيرد فيها على هرطقة إنه الجسد لا قيمة له في العلاقة مع الله وفي نفس الوقت بيرد على الناس اللي بتقول المسيح مش جاي ودي فكرة غلط نبتدي مع بعض سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح أول حاجة تلاحظوا أن بطرس فضل محتفظ بالاسمين سمعان بطرس بينما البعض يقول ان كلمة سمعان دايما ترمز الى حياته قبل معرفة المسيح وبطرس اللي تعني صخرة ترمز لحياته بعد معرفته بالمسيح حتى ان يسوع لما كان يبكته كان يقول له سمعان ولما كان يمدحه يقول له بطرس يعني يوم ما بكته قال له سمعان سمعان هو ده الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنط لما قال له رب حشاك ما تتصلبش لا بلاش الكلام عن الالام انت مش وش بهدله كان قال يعني غيور عليه ولما المسيح كان بيتكلم عن الامه بطرس زعل قوي لا ما تقولش كده امال احنا رحنا فين احنا رجالتك احنا ما نسيبكش تتبهدل قال له ايه اللي بتقوله ده قال له ده الشيطان بيلعب بعقلك فهنا قال له سمعان سمعان ولما حد يبكته في اخر انجيل يوحنا قال له يا طمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء برضو ده باسمه القديم بينما لما يسوع سأل سؤاله المشهور ماذا يقول عني الناس أنا ابن الإنسان بطرس اندفع وقال له أنت المسيح ابن الله قال له طوباك يا سمعان بن يونا أنت بطرس من هنا ورايح وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي يعني بقيت صخرة جوه الإيمان بطرس هنا يعني صخرة جوه الإيمان مش, مش كل الإيمان وعلى هذه الصخرة على الاعتراف ده على الإيمان ده بأن يسوع هو ابن الله ابني الكنيسة كلها فسمعان يفضل يقول أنا سمعان اللي اسمي بطرس يعني إيه أنا الغلبان التعبان سمعان اللي ربنا بنعمته خلاني بطرس خلاني صخرة خلاني رسول خلاني عمود في الكنيسة وأنا سمعان اللي يمكن زيكم وأقل منكم هنا من اتضاع القديسين ان في اخر حياتهم يفضل عندهم نفس روح الاتضاع اللي ابتدوا بيها حياتهم يعني ممكن واحد يقول ده بطرس ده بقى عجوز وشيخ وقديس وعمل معجزات ياما وقوم ناس من الموت ويعني له كرامة كبيرة قوي لما تسمعوا كلامه تشعروا انه شخص متواضع جدا مش حاسس انه احسن من حد نفس روح الاتضاع دي تلاقوها في رسالة بولس الأخيرة اللي بعتها لتلميذه تيموساوس يقول لتلميذه أنا يا ابني كنت مجدف ومفتري ومضطهد لكن تفاضلت نعمة ربنا عليا جدا طب يعني لازم تقول الكلام ده لسه فاكر انك كنت مفتري ومجدف ومضطهد بالكنيسة ده انت عملت وسويت ورحت وجيت وطلعت السماء واتفرجت عليها لسه فاكر انك كنت وحش برضه ما بينساش فالقديسين الكبار يعلمونا مبدأ ان كل بطرس ما ينساش انه كان سمعان كل بطرس ما ينساش انه كان سمعان وكل بولس ما ينساش انه كان شاور وكل واحد فينا حتى لو ربنا اداله نعمة ما ينساش كيف بدأ وهو يعني اقل من كل الناس ومليان خطايا وعشان كده يقول ما يقولش رسول يسوع المسيح ده لقبه الرسولية دي كلمة عظيمة جدا رسول دي حاجة نجم في السماء يعني ومجد كبير قوي ما يقولش رسول يقول عبد الأول يقول عبد يسوع المسيح ورسوله عشان يفضل فاكر انه من الاول هو عبد هو ما يزيدش عن عبد الا المسيح له المجد زي اي عبد كون المسيح بنعمته خلاه رسول دي حاجة كبيرة لكن هو في الاصل عبد الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا برضو التعبيرات هنا مليانة غنى مش للذين آمنوا يقول للذين نالوا معنا إيمانا ده معناه أن الإيمان ينال الشخص كأن الإيمان ده هدية الواحد بياخدها من ربنا نالوا معنا إيمانا احنا خدنا الإيمان وغيرنا خد الإيمان يا بختنا ويا بختهم لأن ربنا اختارنا وادانا هذا الإيمان هل معنى كده ان ربنا بيدي ناس ويسيب ناس لا مش على مستوى الاختيار يعني ربنا بيميز ناس بدون اساس لا ربنا يريد ان الكل يخلصون لكن لما يدي الواحد ايمان يقبله خلاص يبقى نال الايمان زي مثل الزارع كل انواع الاراضي اللي تستاهل واللي ما تستاهلش وقع عليها بذور لكن في ارض جيده نالت هذا الإيمان وأثمرت وفي أرض مدقات كده العصافير كالت البذرة وفي أرض حجر يدوب نبتت وبعدين الشمس حرقتها وفي أرض كلها شوك هموم الدنيا خنقت الكلمة كل دول لم ينالوا الإيمان مش لأن ربنا ما اداهمش فرصة لأن هم ما رضيوش ياخدوا الإيمان ما استلموهوش ففكرة أن الإيمان هدية من ربنا فكرة مظبوطة عطية من ربنا الإيمان لكن ده ما يلغيش أن أنا كإنسان ليا دور في قبول هذه النعمة أنا ليا دور أن أنا أقبل عطية الإيمان وقلبي يتجاوب مع نعمة ربنا وأؤمن عشان كده كان ربنا يسوع المسيح بيقول لنا آمن والكتاب بيقول لنا آمن آمن معناها أنا عليا دور وإلا ما يبقاش الفعل ده له أي قيمة لو كانت الحكاية كلها من ربنا وأنا ملياش دور لكن مهما آمنا بربنا يسوع وهذا الإيمان أثمر في حياتنا فضائل ومواهب وعطايا كتيرة نرجع نقول ايه احنا خدنا الايمان هدية من ربنا احنا نلنا الايمان عطية من ربنا احنا لا فضل لنا ده هي نعمة ربنا اللي اختارتنا يبقى الفكرتين يمشوا مع بعض ننال الايمان لكن مش كل واحد خد الايمان قبله وتعامل معاه ويوصف الايمان وصف غريب يقول ايمانا ثمينا حاجة ثمينة والثمين ده يعني غالي الإيمان اللي عندنا ده حاجة غالية جدا كونك مسيحي دي نعمة ما كنوز الدنيا ما تسوهاش لو الواحد عنده هذا الإدراك الروح أن الإيمان ثروة ما كانش يجري ورا كنوز الدنيا زيادة وما كانش يعنيه خسارة فلوس الدنيا كتير لأن هو عنده إيمان والإيمان ده ثروة وده كمان يفهمنا انه الكتاب في حتة تاني يقول في ناس اغنياء في الايمان يعني الايمان ثروة كمان ثروة قابلة للزيادة ففي واحد اغنى من واحد في الايمان ان كنا احنا بعينينا الارضية بنميز بين واحد غني وواحد اقل غنى من المظهر الخارجي واللبس والعربية والسكن والحاجات دي الايمان كمان في غنى وفي واحد اغنى من واحد في الايمان بس تبان بايه مش بالعربيات واللبس تبان بالسلوك تبان بالفضائل تبان بال... بالاتكال على ربنا تبان بالفرح والمحبة اللي في حياته يبان عنده إيمان قوي ولا لا غني في الإيمان ولا لا إيمانا ثمينا مساويا لنا مساويا لنا يعني ايه يعني الايمان اللي خدوه الناس في الكنايس هو نفس الايمان اللي استلموه الاباء الرسل وده اللي هيقوله رسالة يهوذا يقول الإيمان المسلم مرة للقديسين يعني هو نفس الإيمان اللي سلمه يسوع لتلاميذ للتلاميذ والتلاميذ سلموه للكنايس والكنايس سلمته للأجيال لغاية عندنا النهاردة هو إيمان واحد هي عقيدة واحدة هو لاهوت واحد في ناس تدخل عاوزة تلخبط فيه تقوم الكنيسة تقول لها لا بعدوا عننا لأنه إيمان مسلم إيمان مساوي لنا يعني كلنا مساويين في الإيمان من ناحية إيه الفكرة العقيدة كلنا نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الله الابن الله الروح القدس نؤمن بمعمودية واحدة نؤمن بكنيسة واحدة ننتظر قيامة الأموات كل ده اسمه إيمان واحد مساوي لنا يعني مشتركين في الإيمان الواحد إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح يعني هذا الإيمان من بنوده من أهم أجزائه أننا نؤمن بأن إلهنا صار لنا مخلصا أن إلهنا البار جاء وخلصنا فنؤمن ببر إلهنا يعني أن إلهنا إله صالح بار نظر إلينا برحمته وجاء وخلصنا اللي هي فكرة الإيمان كله ما هي الإيمان بتاعنا مبني على إيه لأن ربنا يسوع ده الإله الحقيقي اللي نزل من السماء وتجسد وتأنس ومات على الصليب وقام من الموت وصعد للسماء وذهب يحضر لنا مكان وحط فينا روحه وساب لنا الكنيسة تشهد له ويأتي أيضا ويأخذنا هذه القصة كلها إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا دي الدعوة أو التحية الأولانية ده كل ده في المقدمة بس سطر واحد لتكثر لكم النعمة والسلام معنى كده أن كلمة النعمة دي كلمة قابلة للزيادة وكلمة السلام قابلة للكثرة والزيادة فالواحد مش كان ساعات يقول مثلا بولس نعمة لكم وسلام وممكن تتقال كمان لتكثر لكم النعمة والسلام يعني ربنا يزيدك نعمة ربنا يزيدك سلام احنا لا طايلين نعمة ولا طايلين سلام لكن القديسين بيقولوا لنا مش بس تبقى عندك نعمة وسلام تزيد نعمة وتزيد سلام يبقى عندك نعمة وتكثر وعندك سلام ويكثر دي كلمة جميلة فين السلام ده اللي هيكثر ده الواحد محتاج كل سلام فمعلمنا بطرس يبدأ يقول لأولاده لتكثر لكم النعمة يعني ربنا يزودكم نعمة كلمة نعمة دي كلمة كبيرة قوي وواسعة وتحتيها كل البركات اللي تيجي من ربنا نعمة معرفة الله نعمة الامتلاء بالروح القدس نعمة الفضائل نعمة التوبة نعمة المحبة نعمة البركة في حياتك نعمة نعمة في أولادك نعمة في عينين الناس نعمة كل ده اسمه نعمة فالنعمة دي كلمة تحتها كل حاجة من ربنا كل عطية صالحة تقدر تسميها نعمة السلام انتوا عارفينه سلام داخلي سلام يفوق العقل سلام في العقل وفي المشاعر وفي العلاقات وفي كل شيء النعمة والسلام مرتبطين بمعرفة ربنا إذا معرفة ربنا حاجة تكثر لأن ما فيش واحد يقدر يقول أنا عرفت ربنا عرفته إزاي هو ده ربنا موضوع يتعرف ده ربنا ده العمر كله ما يكفيش لمعرفة ألف به ده ربنا يسوع يقول هذه هي الحياة الأبدية كلها أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي يسوع المسيح الذي أرسلته فما حدش يقدر يقول أنا عرفت ربنا بالسهل كده نقول إحنا بنعرف ربنا على قدنا ومهما عرفنا لسه نحس إن إحنا مش عارفين حاجة بولس الرسول بعد ما شاف السماء الثالثة وشاف حاجات كتيرة وشاف المسيح بعينيه في ظهورات يقول الآن أعرف بعض المعرفة ويقول أنا زي الطفل ولما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن ولما صرت رجلا أبطلت مال الطفل فإننا الآن ننظر في مرآة في لغز يعني معرفتنا بربنا زي اللي باصص على لغز مش عارف حاجة ولكن حينئذ في الحياة الأبدية سنعرف كما عرفنا يعني هعرف ربنا زي ما عرفني بقى عن قرب وعن عمق لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله يسوع ربنا كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة هو الكلام يبان كبير بس هو المعنى حلو يقول قدرة ربنا الإلهية وهبت لنا مواهب ثمينة وعظيمة يعني ربنا بقدرته الإلهية لأن الله إله قادر وقدرته غير محدودة وعدنا وعود كبيرة قوي وعدنا وعود ثمينة جدا وعظيمة جدا وعدنا بميراث أبدي وعدنا بحياة لا تنتهي وعدنا بفرح لا يهدده حزن وعدنا بحياة لا يتخيلها العقل دي مواعيد عظمى وثمينة ده هنا اللي بيوعدك بفلوس بتبقى يعني مديون له واللي بيوعدك ب... ب... يعني بأي خير وأي مركز بتحس انه يعني مديك وعد عظيم وثمين كم وكم ربنا اللي وعدنا بملكوته وعدنا نبقى عن يمينه وعدنا ان احنا نشوف عين عيني عينك وعدنا ان احنا نبقى في حضرة الملائكة والقديسين والعذراء وعدنا ان حياتنا تمتد بلا نهاية وعدنا بحاجات كثيرة قوي ووعوده لينا بدأت تتحقق لأنه جالنا على الأرض ومات عشاننا وادانا روح القدوس وبقى يراعينا وإحنا على الأرض إذا اللي وعد أمين بمعنى إحنا بقينا نجرب هو كلامه بجد ولا مش بجد بضعف إيمان بقول يعني إيه يعني إن كان الواحد يقول ما هو كلام لا مش كلام ما هو اللي قال الكلام ده جيب نفسه للأرض وحل مشكلة الموت وغلب الموت بالقيامة وشفناه صعد للسماء يحضر المكان هنشك فيه ليه ولسه بيرعانا ووعوده في الرعاية أمين فيها فعلا كل يوم بنحس أنه بيرعانا وبيسترنا يبقى اللي بعدنا بالحاجات دي هيكمل وعوده وهيدخلنا السماء طب هيدخلنا السماء ازاي ده احنا ما ننفعش يعني حياتنا وتقصيراتنا وكسلنا وأكسادنا وضعفنا مش وش سما ومش وش أبدية ونعمة يقول لا ما تنساش أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى كل ما هو للحياة والتقوى أنا أصلي نطيت للآية اللي بعدها سامحوني بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة ربنا مدينا دعوة إن احنا نورث مواعيده الثمينة وبسكة الدعوة دي في حاجات لازم ناخدها وهب لنا كل ما نحتاجه للحياة والتقوى يعني الوعود شكلها براق وبعيد طب احنا محتاجين في السكة ان احنا نبقى قديسين حاضر يدينا محتاجين يبقى عندنا تقوى يدينا محتاجين معرفة لله يدينا محتاجين نترك خطايانا وخطايانا لازقة فينا مش عارفين نشيلها وهو يساعد وهب لنا كل ما نحتاجه في حياتنا لكي نكون أتقياء هي دي معناها ببساطة عشان نوصل لإيه للمواعيد العظمى والثمينة في الآخر بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة يعني ربنا دعينا إلى مجد وإلى حياة الفضيلة فلازم نبقى فاهمين كده ان ربنا دعينا عشان نبقى كلنا فضائل لان الفضيلة والمجد بتاع الفضيلة هو اللي يدخلنا السماء ونرث المواعيد بمعنى تشوفوا كل القديسين تلاقوا مليانين فضائل تلاقوا قديس في فضيلة الصبر وقديس في فضيلة المحبة اللانهائية وفي قديس فضيلة الشكر المستمر والصلاة دايمة والنسك الشديد كل دي فضائل طب الفضائل دي ياخدوها ازاي وصلوا لها ازاي قدرته الالهية وهبت لنا كل ما نحتاجه كل ما نحتاجه في حياتنا وفي التقوى بالمجد والفضيلة اللذين بهما وهب لنا المواعيد العظمى والسمين تاني اشرحها عشان يمكن دخلت الايتين في بعض بس هم مرتبطين ربنا بقدرته الالهية وعدنا بموعود في الاخر عظيمة جدا وثمينه طب احنا محتاجين عشان نوصل لاخر السكة حاجات كتير قوي يقول هو قدرته هتدينا كل ما نحتاجه هيدينا فضائل وهيدينا قوة وهيدينا نعمة وهيسندنا في حربنا مع الخطية وفي حربنا مع الشيطان وفي عداوتنا مع العالم وشروره وهب لنا كل ما نحتاجه بالمجد والفضيلة بمعرفة ربنا لغاية ما نوصل لإيه لكي تصيروا بها بهذه المواعيد العظيمة والثمينة نصير بها كلمة عجيبة وكلمة تخوف تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية ده احنا في الآخر هنبقى اسمنا شركاء الطبيعة الإلهية الطبيعة الإلهية مين مشارك فيها مين, مين في الطبيعة الإلهية الآب والابن والروح القدس هم دول بس اللي ليهم الطبع الإلهي ال divine nature ده ده الاب والابن والروح القدس واحد هو الاب واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس طب احنا احنا خطاه ايه اللي دخلنا في القداسه دي ربنا من اتضاعه ومن محبته ومن غناء وعدنا ان احنا نشاركه لغايه ما نشترك في طبيعته يعني ناخد حتى من نعمته الالهيه طبعا ده مش معناه نبقى مساويين ليه حاشا محدث عقله يعني يعني يتطرف ويقول خلاص نبقى احنا زي ربنا بالظبط لا حاش مش حد يفكر كده لكن من اتضاع الله ان يشركنا في صفاته الالهيه يعني من صفات الله الالهيه انه يحيا الى الابد هل دي صفه بشريه لا احنا محكوم علينا بالنهايه لكن عشان نشترك في طبعه الالهي يقول لنا عارفين اللي يكمل معايا هخليه أبدي زيي هخليه يقعد معايا الأبدية كلها من صفات الله ال ال ال الإلهية أنه في كل الحكمة يلا تعالوا خدوا حكمة من ربنا من صفات الله أنه في سلطان على كل شيء يقوم يقول يلا خدوا من السلطان اللي عندي واشتركوا معايا في السلطان ادي فكرة شركة الطبيعة الإلهية أن احنا, أن احنا نشترك في صفات الله اللي هي أعلى جدا من قدرة البشر وده اللي تلاحظوه حتى في حياة القديسين أن القديسين بقوا يعملوا معجزات زي ربنا يسوع المسيح بالظبط ليه؟ لأن ربنا يسوع المسيح اداهم سلطانه أشركهم في سلطانه اداهم من مجده عشان كده الآية تقول إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه بدل هنتصلب معاه يبقى هنقوم معاه بدل هنتشبه بيه يبقى هندخل السماء معاه فبيقول لنا مواعيد عظمى وثمينة نصير بها شركاء الطبيعة الإلهية طب عشان نوصل للسكة الحلوة دي والهدف الجميل ده نعمل ايه نبدأ هاربين من الفساد يعني أول الطريق كله فساد وكله خطية والأرض مليانة غش ومليانة رياء نبتدي من هنا أول حاجة أول خطوة الواحد ياخدها عشان يوصل للمواعيد العظمى والثمينة إنه يهرب من الفساد اللي حواليه حواليك غش حاسب تبقى غشاش حواليك انحلال وفساد حاسب تتوسخ بالحاجات دي اهرب لأنك لو هربت يبقى أنت عينك على المواعيد العظمى والثمينة هاردين من الفساد الذي في العالم بالشهوة يعني الشهوة هي اللي بتعمل الفساد اللي في العالم فالإنسان الروحاني بيهرب من شهواته بيقاوم الشهوات بيتحدى الفساد اللي حواليه ما بيقلدش الناس في شهواتها وفي أخطائها وفي أفكارها لأنه قدامه غرض واضح وعنده مواعيد صادقة وثمينة تستاهل أنه يهرب من الفساد ولهذا عينه لهذا نفس الغرض يعني ان احنا عنا على المواعيد العظمى والثمينة ان نصير شركاء الطبيعة الالهية لهذا السبب عينه نفس السبب انتم باذلون كل اجتهاد يبقى اول خطوة او اول رسالة لازم نهرب من الفساد وده موضوع طويل كل واحد فينا بيتعرض للفساد بشكل التلفزيون فيه فساد والشارع فيه فساد والجيران احيانا فيه كل حاجة حوالينا فيها خطأ هل معنى كده نسيب الدنيا لا مسيح نفسه جه الدنيا وما قالناش نسيب الدنيا قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير لكن احنا من جوانا نهرب من الفساد نهرب نهرب ان احنا نقلد نهرب ان احنا نتعدي بالخطية نهرب ان الفساد ده يدخل بيوتنا او يدخل مشاعرنا او يدخل افكارنا لو الواحد محصن نفسه بيهرب الفساد يبقى حواليه بس هو يعدي وكأنه مش من الدنيا دي ما المسيح نفسه له المجد عاش وسط الدنيا دي لكن ما لقيناش الفساد أبدا مسه بشيء تاني خطوة باذلون كل اجتهاد عاوزة الحكاية جهد عاوزة مجهود عاوزة جهاد أو اجتهاد يعني الواحد يبتدي يجاهد يتعب شوية عشان يمشي في سكة المواعيد العظمى والثمينة يبقى بيهرب من الخطية وبيجتهد في طريق الفضيلة والمجد اللي قال عنهم عشان نورث بيهم المواعيد العظمى والثمينة باذلون كل اجتهاد كل اجتهاد دي كلمة واسعة تقول اجتهاد الصلاة أو جهاد الصلاة أيوة طبعا الصلاة عاوزة جهاد تبقى نعسان وتقف تصلي جهاد قراية الإنجيل أيوة تبقى يعني نعسان وعاوز تركز وعاوز تفهم وتسأل وتدور جهاد القداسات انك تقف وتتعب وتسجد وتحفظ وتفهم وتشارك وتواظب كل ده اسمه جهاد جهاد التبرعات والعشور جهاد الخدمة جهاد المحبة انك تسامح الناس وتستحملهم جهاد وصية ربنا كل ده جهاد باذلون كل اجتهاد عارفين اللي قدامه ماتش مناسبة كأس العالم اللي قدامه ماتش وعاوز ياخد الكاس بيبقى باذلون كل اجتهاد مستعدين يعملوا اي حاجة بس يكسبوا لانه قدامه يعني هدف خطير وكبير احنا ايه بقى الكاس وايه الكلام ده ده احنا قدامنا اهداف يعني ما, ما لم تره عين وما لم تسمع بأذن وما لا يخطر على بال انسان يبقى تستاهل كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيله احنا كلنا نعتبر عندنا درجة من الايمان لانه في اول الكلام قال ايه الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا فاحنا كلنا شركاء في الايمان بس تشوفوا بقى الشاطر اللي يقدم في ايمانه فضيلة يعني ايه يعني مش بس يقول طب ما انا اؤمن بالمسيح كاله كويس بس فين الفضيلة قدم في إيمانك فضيلة يعني خلي الإيمان يبان عليك بشكل فضائل فضيلة برضو دي كلمة واسعة الفضيلة هو كل ما يفضل بمعنى أن يبقى عليك حاجات غير اللي على الإنسان العادي يبان فيك ميزات أكتر من الإنسان غير المؤمن وإلا يبقى إيه فرقك عن عديم الإيمان هو ما بيعرفش يسامح أنت بتعرف هو عصبي وغضوب انت انت هادي وديع هو لسانه بيفلت انت لسانك عفيف هو وهكذا هذه الفضيلة قدموا في ايمانكم فضيلة وكأن الايمان ما يبانش غير لما يبقى فيه فضيلة عشان كده ربنا يسوع في الموعظة على الجبل يقول لكي يمجدوا اباكم الذي في السماوات يروا اعمالكم الصالحة فالاعمال هي دي الفضائل اللي, تس... اللي تبان من الإيمان ويمجد أباكم الذي في السماوات قدموا في إيمانكم فضيلة يبقى أول حاجة تشغلنا وإحنا عندنا إيمان بربنا إن حياتنا يبقى فيها فضائل عشان كده يتقال في التسبيحة كلمة جميلة يقول يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم يعني يجوا الشهداء طابور كده قدام ربنا كل واحد شايل كم الآلام والعذابات اللي شالها من أجل المسيح طبعا دي غالية قوي عند ربنا وبعدين يجي وراهم صف طويل تاني ملوش آخر ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم طب اللي ما كانوش شهداء ايوه ماله بس جايين بقى اللي شايل محبه واللي شايل احتمال واللي شايل صبر واللي شايل شكر واللي شايل خدمه واللي شايل فضائل فضائل فضائل وياتي ابن الله في مجده عشان يجازي ده كله ويعوضهم طب احنا هنبقى من الشهداء ولا من الصديقين لما كانش عندنا عذابات الشهداء على الاقل يبقى عندنا شويه فضائل زي- زي القديسين قدموا في ايمانكم فضيله وفي الفضيله معرفه برضو دي آية مهمة ليه الفضيلة بدون معرفة قد تتحول إلى رذيلة المعرفة اللي هي الحكمة لأنه أحيانا الواحد يكون بيسعى في فضيلة معينة لكن بدون حكمة أو بدون معرفة تقوم تتحول إلى أذية أو رذيلة أديكم مثل واحد يقول أنا هاخد فضيلة الهدوء وسأبذل كل اجتهاد عشان يبقى عندي هدوء يجي حد يكلمه ويطلب منه طلب ما يردش عليه طب ده, ده يتعصب ويتنرفز ويعصر فيه ويمكن يغلط فيه ويكره سكة ربنا اللي مخليه مش راضي يرد عليه طب هي دي معرفة هو دي حكمة لا خلي في تقديمك للفضيلة معرفة يعني ايه معرفة هنا يعني معناها حكمة خليك حكيم كويس انك انت عاوز تتعلم الهدوء لكن ده مش معناه خليك ما تردش على الناس كويس انك عاوز تتعلم المحبة بس وانت بتدي المحبة اديها بحكمة لحسن تخلي اللي قدامك يتعب منك او يفهمك غلط كويس انك عاوز تتعلم البساطة بس البساطة لازمها حكمة لحسن تبقى فريسة سهلة لبعض الناس إذا كل فضيلة تحتاج إلى معرفة عشان كده الآباء قالوا أي فضيلة بدون حكمة قد تتحول إلى رذيلة ممكن تأذي الإنسان من هنا الواحد دايما لما يجي يقول نفسي أتعلم كذا يرجع لأبوه الروحي أب اعترافه ويقول له أعمل دي إزاي لأنه ممكن يبقى عاوز يوصل لها بدون حكمة يقوم يأذي نفسه ده بعض الناس قالت احنا نطفش من الدنيا ونتوحد ونطلع خالص وما نشوفش حد وتصوروا ان دي فضيلة والشيطان استلمهم لوحدهم في الصحراء ووقعهم في خطايا كتيرة قوي لانه ما كانش عندهم حكم لان ما- ما ت- ما تلمذوش ما كانش ليهم مرشد واب يقول لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه الوقت مناسب او مش مناسب حتى في الرهبنه لازم الفضيلة تبقى باعتدال وتبقى بحكمة وتبقى بإرشاد لئلا الواحد يتطرف ويأذي نفسه فيقول قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا كلمة العفة كلمة كبيرة التعفف أو العفة مش معناها بس الطهارة الجسدية بأشكالها معناها الواحد العفيف يعني اللي بيهرب من كل شر يعني في حاجة اسمها عفة اللسان عفة اللسان يعني ايه يعني لسانه ما يقولش كلمة وحشة ابدا ما يجيبش سيرة حد ابدا ما يقولش حتى كلمة فيها نوع من ال ال التهكم بأي شكل يقول لك لسانه عفيف في عفة النظر ان نظره عفيف ما بيبصش على اي حاجة وحشة و- ولو شافها ما يشوفهاش ولو واحد بيغلط قصاده عينه ما تشوفش الغلط يعني حتى على مستوى الإدانة نظره عفيف ما, بي ما بيرصدش على الناس أخطائها حتى في عفة الفكر يعني الفكر نفسه عفيف يعني ما فيش فكرة كده ولا كده ما فيش فكرة بعيدة عن ربنا ما فيش فكرة فيها طمع فيها دنس فيها غش فيها رياء فيها أذية في في عفة حتى في الفكر في عفة في العلاقات في اللمسات في الكلمات في المشاعر العفة دي كلمة كبيرة قوي الطهارة بأشكالها كلمة عفة فبيقول قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا لأنه ممكن واحد يقول طيب أنا عشان أزداد معرفة أنا هقرأ بقى كل أنواع العلوم والثقافات عشان أنا يبقى عندي معرفة وبعدين وهو بيقرأ ويدخل على النت ويشوف حاجات مش كويسة يقول لك دي معرفة لا معرفة ايه خلي في المعرفة تعفف في معرفة تضيع عشان كده اول شجرة ضيعت الانسان كان اسمها ايه معرفة الخير والشر بس ضيعت ادم لان لم يكن فيها تعففا يعني ايه ربنا عايزك تعرف الخير بس مش عايزك تعرف الشر واحد يقول معلش الواحد يعرف الشر عشان يتحاشاه طب انت لو عرفته هتعرف تتحاشاه ده انت لو ممكن لو عرفته كويس ودرسته كويس يقعد جوه دماغك ما تعرفش تطلعه من دماغك ابدا معلومات رديئة دخلت مناظر شريرة دخلت افكار شريرة دخلت فين عشان تطردها من دماغك تتعبك خالص عشان تطلع لا بلاش معرفة الشر مش هي دي المعرفة عشان كده يقول في المعرفة تعففا اول ما تلاقي معرفة تأذي ولا مش عاوز دي انا عندي عفه ببساطة زي ايه واحد جاي يقول لك خبر عن واحد الخبر ده هيفيدك مش هيفيدك هيعمل فيك ايه هيخليك تتوتر من ناحية فلان وهيخليك تقع في الإدانة عن فلان ويمكن تجيب سيرة فلان قول له لا أنا مش عاوز في المع... أنا عندي في المعرفة تعففا مش عاوز أسمع الأخبار دي ليه مش عاوز تسمع الأخبار ما كل الناس بتحب تسمع لا أنا عندي تعفف يعني ودني عفيفة مش عاوزة تسمع حاجة تأذيها أنا إيه اللي يسمعني معلومات تقلب كياني وتقلب دماغي قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا يعني وانت بتعرف خلي عندك عفة في حاجات تقول لا مش عاوز أعرف الحاجات دي مش عاوز أعرف أنا دماغي على قدي وخايف تتعب وفي التعفف صبر شوفوا بقى السيسين الكبار اللي فاهمين الطريق الروحي تحس انه بيقول كلام عن خبرة عارف المتاهات الروحية اللي ممكن الواحد يقع فيها يندفع في فضيلة فيتطرف يقول له لا خلي فيها معرفة ويندفع في المعرفة فيتطرف يقول له طب خلي فيها تعفف ويندفع في التعفف فييأس أو يزهق يقول له طب خلي عندك صبر لأن في جهاد العفة يحتاج الإنسان إلى الصبر عشان تبقى عفيف اللسان عفيف النظر عفيف السمع عفيف الفكر عفيف الجسد عف... عندك عفة في كل شيء تحتاج إلى صبر لأنك هت... هتغلط مرة ومرات وهتقع مرات ما تيأسش الحكاية عاوزة صبر سكة العفة أو الطهارة سكة طويلة تحتاج إلى جهاد عشان كده ابتدى الكلام وقال باذلون كل اجتهاد ما تيأسش ومش معنى انك انت ودانك اتوسخت مرة تقول ما فيش فايدة لا لا ما حصلش حاجة ارجع جاهد تاني ارجع اجتهد تاني عشان توصل الى في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا وفي التعفف صبر طب اخر المطاف ايه وفي الصبر تقوى وانت بتصبر عشان على جهادك عشان تزداد طهارة يوم بعد يوم وعفة يوم بعد يوم في كل شيء تزداد تقوى يعني ايه يعني خلي خوف ربنا قصادك كلمة تقوى بمعناها البسيط لما تقول على واحد ده راجل تقي تقي يعني آه بيخاف ربنا تقي يعني في خوف ربنا في قلبه او قدام عينيه عشان كده يتقال على غير الاتقياء ليس خوف الله قدام عيونهم فقدموا في كل صبر تقوى يعني ايه عارف ايه اللي يديك الصبر عارف ايه اللي يخليك تستحمل كل ما تقع تقف تاني وتجاهد تاني انك تبقى في حياتك تقوى في حياتك خوف الله بتخاف من ربنا هتقف قصاده فمستعد تستحمل مرة ومرات وتتعب مرة ومرات وتغلط وتقوم عشرات وآلاف المرات ليه في تقوى في خوف ربنا قدام عينيك مش عاوز تغضبه مش عاوز تزعله عاوز تفرحه عاوز تقف قدامه وانت مرضي عنك فقدمه في كل صبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية يعني وانتوا بتتقوا الله وبتجاهدوا الاحسن الواحد يقول كل اللي فات ده بيني وبين ربنا يقول له لا اوعى تغلط في حق اخوك اهم حاجة في حياتنا المسيحية يفضل بينك وبين كل اخ مودة في ود بينك وبين اخواتك ايا كانوا فاوعى تكون التقوى او الحياة الروحية اللي انت بتعيشها اللي فيها فضيلة وفيها معرفة وفيها صبر وفيها عفة وفيها تقوى تيجي على حساب ايه المودة الاخوية لان في حد يقول لك انا هصلي ما يهمنيش حاجة اطفوا التلفزيون ده انتوا ناس ما تعرفوش ربنا لا يا عم بالراحة شوية عاوز تصلي خد جنبه وصلي لكن ما تبقاش سخن على الناس كده وتفقد المح... المودة الأخوية أيوة هم ناس مبتدئين علمهم باتضاع بوداعة لكن خلي في مودة أخوية حبهم خليهم يحبوك عشان يتعلموا منك حاجة لكن لو انت دخلت فيهم شمال وقلت ربنا هو المهم مش مهم الناس فقدت جزء مهم جدا من حياتك الروحية ويمكن ما تكملش المشوار لأنك دست على المودة الأخوية تخسرش أخوك أبدا في طريقك الروحي وانت ماشي مع ربنا ما تخسر حد أبدا من البشر اللي حواليك حب كل الناس سالم كل الناس اشتري كل الناس في طريقك مع ربنا قدموا في كل ده في الإيمان والفضيلة والصبر والتقوى مودة أخوية آخر كلمة بقى في في المقالة الطويلة دي وفي المودة الأخوية محبة هو في فرق بين المودة والمحبة يمكن يقصد المودة الأخوية درجة أقل من المحبة لأن ساعات يقول لك بيني وبين أخويا في ود بس الود يعني على سبيل المجاملة على سبيل المعروف لكن المحبة كلمة كلها إيجابيات المحبة فيها التضحية وفيها الاحتمال وفيها العشرة وفيها التعب وفيها البذل فيها فيها معنى أعمق من المودة فمش بس تكتفي أن تبقى ودود مع الناس ده الموضوع أكبر من كده لازم تبقى محب لكل الناس وعشان كده تفتكروا الرسالة اللي فاتت معلمنا بطرس نبهنا بكلمة كبيرة قوي وقال قبل كل شيء فاكرينها لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة شديدة يعني حبوا بعض بشدة مش مجرد مواد أخوية لأن احنا لو كانت علاقتنا على سبيل المجاملات بس ايه اللي عملنا زيادة وده اللي قاله ربنا يسوع لما قال إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم فين الفضيلة من الموضوع أليس العشارين والخطاة كمان بيعملوا كده ما هو أي ناس مع بعض بيحبوا بعض حتى لو حرامية مع بعض لكن مش هي دي المحبة أحبوا أعداءكم وأحبوا حب باذل وكله تضحية وكله تعب تعالوا نراجع تاني السبعة دول نكتفي بالسبعة دول نقولهم تاني يقول هاربين من الفساد أول خطوة الواحد هرب من الفساد اللي في العالم ثم يبذل كل اجتهاد عشان يقتني في الإيمان اللي عنده فضيلة والفضائل أنواع وفي الفضيلة اللي يقتنيها يكون عنده معرفة لحسن الفضيلة تتطرف به وفي المعرفة اللي بيقتنيها يكون عنده تعفف لحسن المعرفة تبقى معرفة الشر وتأذي وفي التعفف لازم يكون عنده صبر لأن التعفف سكته طويلة وتحتاج إلى تعب وإلى احتمال وإلى صبر وفي الصبر يكون عنده خوف ربنا عشان يشجعه كل ما يتعب وكل ما يكسل ويكمل المشوار وفي التقوى في مخافة ربنا يفضل عنده مودة أخوية ما يخسرش حد من إخواته وفي المودة الأخوية مش بس يجامل الناس يحب الناس حب حقيقي وفي الآخر يقول اللي عنده ده بقى اللي وصل للمحبة الحقيقية وقلبه شبعان بحب ربنا وحب الناس ده سكته سهلة قوي على السماء ده ما يقولش هم حاجة ده اللي هيقوله في المرة الجاية كده السكة هتبقى سهلة للسماء لأنه عاش حياته بيحب ربنا وبيحب الناس ما بيخسرش حد أبدا وفي تقوى وفي فضيلة وفي معرفة وفي عفة وفي حاجات حلوة في حياته نكتفي بهذا القدر ناخد آية مش عارفين نحفظ ايه نقول هاردين من الفساد الذي في العالم بالشهوة نحفظ الأربع كلمات دول هاردين من الفساد الذي في العالم بالشهوة كمان مرة هاردين من الفساد الذي في العالم